مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث أديكوا فكرة عن الكتاب المقدس وعلاقتكم بالكتاب المقدس العلاقة بالكتاب المقدس كما قلت بالنسبة ليكوا كخدام نمرة واحد اقتناء الكتاب إن الواحد فيكم يقتني الكتاب المقدس تحطه في جيبك تحطه في شنطتك في بنات كتير بيحطوا في شنطتهم حاجات كتيرة ملهاش لازمة ما نقدرش نتكلم عليها فخلي من ضمنها كتاب مقدس قد كده يبقى أول حاجة إيه؟ اقتناء الكتاب المقدس مش اقتناء على المكتب اقتناء أيضا في الجيب أو في الشنطة تاني حاجة قراءة الكتاب المقدس جايز تقتنيه وما تقراش واقصد بالقراءه القراءه المنتظمه مش تعمل زي اللي يقرا على سطر ويسيب سطر يعني تقرا قراءه منتظمه اقتناء الكتاب وقراءه الكتاب نمره ثلاثه فهم الكتاب لان المسيح بيقول تضلون اذ لا تعرفون الكتب فجايز واحد يكون مقتنع الكتب لكن لا يعرف ما بداخلها ولذلك من أجل فهم الكتاب المسيح بيقول فتح أذهانهم لكي يعرفوا ما في الكتب موجودة بس عايزين حد إيه يفتح ذهنهم وبدأ يشرح لهم ما ورد في الكتب بعد كده تتمرنوا على التأمل في الكتاب المقدس والتأمل في الكتاب يعني تاخد الآية وتتعمق في معناها وتطبقها على نفسك وتشوف إيه المعاني الروحية الموجودة فيها وإيه الدروس الروحية اللي موجودة فيها اللي تنفع في حياتك العملية. النقطة اللي بعد كده العمل بالكتاب تقتني الكتاب تقراه تفهمه تستخرج المعاني الروحية تعمل بما فيه النقطة اللي بعد كده حفظ الكتاب تحفظ آيات وياريت شوية بشوية بالتدريج تزود محفوظاتك وخصوصا في هذه السن قبل ما ذاكرتك تشيخ وما تقدرش تحفظ تحفظ مرة قلت للبعض لو الواحد كل يوم حفظ آية يبقى في السنة هيحفظ 365 آية وربع مظبوط الكلام ده؟ ويا ريت تحفظ آيات من الآيات اللي تنفعك تمثل مبدأ روحيا في حياتك أو آيات ترد على الحروب اللي أنت بتتحارب بيها في حياتك الروحية أو آيات تثبتك في العقيدة وترد على الشكوك آيات تنير لك الطريق زي ما بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي أو آيات على الحروف الأبجدية أو آيات على موضوعات معينة كل دي حاجات وممكن ان الكتاب تستخدمه في الرد على الحروب الروحيه كل حرب تجيلك تضع امامها ايه يجيلك حرب غضب تحط ايه عن الغضب حرب تجيلك عن اخطاء اللسان تحط ايات عن اخطاء اللسان حرب تجيلك في أي حروب الجسد يكون عندك آيات عليها في حروب الفكر يكون آيات عليها إلى آخره وبعد كده تستخدم الكتاب في تعليم الناس أي في الخدمة الكنيسة المقدسة من اهتمامها بالكتاب المقدس وضعت لنا نظاما عجيبا في الطقوس يجعل الكنيسة القبطية تهتم بالكتاب أكتر من أي كنيسة أخرى كانوا زمان بيقولوا البروتستانت دول بيحفظوا الكتاب إحنا أكتر ليه بقى؟ أول حاجة الكتاب في القراءات الكنسية الكتاب في القراءات الكنسية في القداسات تلاقي فصل إنجيل لرفع بخور عشية فصل إنجيل لرفع بخور باكر في القداس جزء من رسائل بولس جزء من الرسائل الجامعة جزء من أعمال الرسل للإبراكسيس إنجيل في كل هؤلاء آيات من المزامير ما أظنش في كنيسة بتعمل ده كله أيضا من اهتمام الكنيسة بالكتاب في الأجبية كل ساعة من ساعات الأجبية معاها فصل من فصول الإنجيل بل في ساعات من, من الأجبية لها أكثر يعني مثلا صلاة باكر ليها تلاقي ليها الفصل بتاع في البدء كان الكلم والكلم كان عند الله إلى آخره وتلاقي جزء من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفس أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة إلى آخره وايضا من اهتمام الكنيسه ان في الصلوات نقرا المزامير والمزامير جزء من الكتاب ما نقدرش ننكر المزامير جزء من الكتاب ولذلك الذي يصلي بالاجبيه يحفظ ايات كثيره جدا من المزامير ومن الكتاب من اهتمام الكنيسة بالكتاب ما نراه في أسبوع الآلام من قراءات كثيرة كثيرة جدا ونبوءات من العهد القديم أيضا كثيرة جدا مع تفسيرات في الطرح بتاع كل ساعة من اهتمام الكنيسة بالكتاب إن القداس كله مأخوذ من آيات في الكتاب يعني لو فيكم واحد يشوف طبعة القداس التي طبعها أبونا عبد المسيح المسعودي يلاقي كل حاجة مكتوب في الفوت نوت من تحت في الحاشية يعني الشواهد بتاعة الحاجات اللي موجودة في الكتاب من اهتمام الكنيسه بالكتاب بالكتاب المقدس ان قبل ان نقرا الكتاب نقدم له باوشيه ورفع بكور اوشيه اسمها اوشيه الانجيل ونقول في هذه الاوشيه اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه يعني نطلب استحقاقا لكي نسمع واستحقاقا لكي نعمل بطلبات قديسين ونطلب الشفاعة من أجل هذا ومن احترام الكنيسة الإنجيل إن, إن الكنيسة كلها تقف أثناء قراءة الإنجيل المقدس قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس ومن احترامها للإنجيل أننا أثناء قراءة الإنجيل نرفع الشموع إشارة إلى أن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي واحتراما لقراءة الإنجيل رئيس الكهنة بعض الكنائس الكهنة كلهم يرفع تاجه من على رأسه احتراما لكلمة الله الإنجيل ليس مجرد كلام وإنما كما قال السيد المسيح الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة روح وحياة يعني تعرف روح الوصية وتجعل الوصية جزء من حياتك روح وحياة يعني لا تسلك بحرفية الوصية إنما بروح الوصية لأن الكلام روح وحياة يعني يتحول فيك إلى حياة يعني مش مجرد فكر ومعلومات إنما هو حياة ما أجمل كلام داود النبي في المزامير عن الكتاب المقدس يقول أحلى من العسل والشهد في فمه فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة وصاياك هي لهجي ناموسك هو تلاوتي لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا كلام عجيب جدا وصية الرب مضيئة تنير العينين من بعد اقروا مزمور 119 أو 118 في بعض الترجمات ومزمور 19 أو 18 في بعض الترجمات يعني المزمور 19 أو 18 اللي يبتدي بالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه ومزمور 119 او 118 اللي بيقول طوباهم بلا عيب الذين بلا عيب في الطريق. كلام جميل جدا جدا عن ايات الكتاب المقدس. الكتاب المقدس نسميه كلمه الله. ونقول عليه ايضا يسموه كتاب الكتب. و في المزمور الأول يقول على الإنسان الفاضل في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا ومن أجمل الكلام ما ورد في سفر يشوع الإصحاح الأول يقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه النهار والليل لكي تتحفظ للعمل بما فيه داود يقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي وصية الرب زي ما قال الكتاب كلمة الرب حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين تخترق إلى أعماق النفس فعايزكم يكون الكتاب المقدس بالنسبة لكم منهج حياة وإذا عرفت الكتاب ممكن أن تزن كل عقيدة في ضوء الكتاب المقدس تزن كل عقيدة في ضوء الكتاب المقدس ولا يمكن أن يخدعك أصحاب البدع والهرطقات ما دمت تحفظ الكتاب تستطيع ترد به على البدع والهرطقات تصور من قوة الكتاب آية واحدة في الكتاب غيرت مجرى حياة وأوجدت طقس عظيم في الكنيسة وطقس الرهبنة مجرد آية إن أردت أن تكون كاملا اذهب بها كل معنى ده على الإنسان اللي يأخذ كلمة الرب بفرح وينفذ الآية دي اسمعها الشاب الغني ما غيرتش حياته أمضى حزينة لكن أنبا أنطونيوس غيرت حياته لأن أخذ الكلمة قبلها بفرح السيد المسيح كان بك ب... بالآيات بيرد على الشيطان في التجربة على الجبل ده يقول له مكتوب يقول له مكتوب ايضا يا ريت تحفظوا العباره دي اتذكر مره قلت عليها ايضا العباره دي يجي لك واحد من اصحاب البدع يقول لك مكتوب كذا قول له مكتوب ايضا ايه تحط جنب ايه تقدر تعرف المعنى المتكامل للعقيده احترس من ان واحد يخدعك بايه واحده ولذلك قال يشبه ملكوت السماوات انسان يخرج من كنزه جددا معتقاء جددا من العهد الجديد وعتقاء من العهد القديم أو العهد العتيق وجددا يعني آيات كتيرة وعتقاء يعني آيات كتيرة ياخد الآيات كلها ويحطها مع بعض لكي تفهم الكتاب وأهميته يا ريت تقرأ ما قاله الرب عن الكتاب في سفر التثنية في العهد القديم تثنية إصحاح ستة بيقول إيه؟ لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واجعلها عصابة بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أعتابك تكلم بها حين تجلس في بيتك وقصها على أولادك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم حاجة تبقى جواك بتلهج بيها الذي يمتلئ فكره بالكتاب لا ينجو من المحاربات الشريرة ومن الأفكار الرديئة لأن الفكر إذا دخل داخله يجد كلمة الله تصده أو يخجل من كلمة الله ولما يتشبع فكره بكلمات الله يخجل هو من الأفكار الشريرة نقدرش غالبية الناس اللي بيقعوا في حرب الأفكار ويضيعوا بيكونوا سابوا الكتاب وسابوا الأجبية وسابوا المزامير والشيطان جه يستفرد بيهم لقى الواحد مستوي جاهز لا حواليه كتاب ولا مزمور ولا أجبية ولا تأمل يبقى صيدة سهلة عشان كده كنت دايما أقول للناس احفظوا المزامير تحفظكم المزامير احفظوا الانجيل يحفظكم الانجيل لما ربنا اعطى وصاياه لاول مره الناس عملوا تعهد وقالوا ايه كل ما تكلم به الرب نفعل صحيح ما نفذوش العهد ده لكن قالوا كل ما يتكلم به الرب ايه عايز اقول لكم كلمه بسيطه في حكايه الكتاب مساله الرموز في الكتاب اديها لكم باختصار كده وبعدين نخش في التفاصيل مساله الرموز في الكتاب كثير من ايات الكتاب لا يفهم الا بالمعنى الرمزي كلمه ترمز الى شيء يعني مثلا لا تستطيع ان تفهم سفر نشيد الاناشيد الا بالمعنى الرمزي بالرموز لا تستطيع ان تفهم سفر الرؤيا الا بالمعنى الرمزي مش ممكن لا تستطيع ان تفهم كثير من النبوات الا بالمعنى الرمزي لا تستطيع ان تفهم الذبائح والمحرقات في سفر اللاويين وفي سفر الخروج الا بالمعنى الرمزي بل ان الاعياد اللي وردت في لاويين 23 والطقوس التي وردت في العهد القديم كلها تحمل معاني رمزيه بل ايضا الشرائع التي مثل شرائع النجاسات والتطهير وبعض الامراض زي البرص او غيره ليها معاني رمزيه بل بعض الحيوانات والطيور لها معاني رمزيه الحمامة لها معنى رمزي الخروف الكبش له معنى رمزي وحيد القرن له معنى رمزي الحيوانات النجسة والطاهرة ليها معاني رمزية كل الحاجات دي ممكن ناخده على مدى الزمن بل إن بعض الأشخاص وبعض الأحداث في العهد القديم كانت ترمز للمسيح مثل ذبح إسحاق أهي حادثة وليها معنى رمزي مثل بيع يوسف ب 30 من الفضة بواسطة إخواته ليها معنى رمزي أشخاص كتار كان ليهم معنى رمزي يرمزوا المسيح بل إن بعض الأشياء في الكتاب المقدس زي الماء له معاني رمزية كثيرة جدا يا ريت نديكم شوية منها النهاردة والزيت ليه معاني رمزية كثيرة جدا بل ان بعض الاشجار لها معنى رمزي زي الكرم مثلا وزي النخله حاجات كتيره خالص النهر البحر ليه معنى رمزي الرموز موجوده كتير في الكتاب المقدس ولذلك نشأت مدرسة اسمها مدرسة التفسير الرمزي مدرسة التفسير الرمزي يسموها metaphorical method metaphorical method مدرسة التفكير الرمزي نبغ فيها أوريجانوس ونبغ فيها ديديموس الضرير ونبغ فيها أغسطينوس القديس أغسطينوس بس البعض بالغ في مدرسة التفسير الرمزي لدرجة وقع البعض في بدع ليس لخطأ المدرسة إنما لخطأ التطرف في استخدام الأسلوب الناس اللي كانوا بيخشوا في مدرسة التفسير الرمزي يقول لك المعنى الحرفي زي القشرة من بره والمعنى الرمزي اللي من جوه زي اللب والثمر تشيل القشرة تخش في اللب والثمر يعني مثلا السيد المسيح لما قال لهم احترزوا من خمير الفريسيين لم يكن يقصد الخمير انما المعنى الرمزي للخمير اللي هو الشر وهذا ما قاله بولس الرسول في كورنثوس الأولى خمسة سبعة قال لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخمير الشر والخبز بل بفطير الإخلاص والحق الفطير كان رمز الإخلاص والحق والخمير كان رمز للشر ومن هنا تفهم ما معنى عيد الفطير ويقول فصحنا المسيح لأن الفصح كان رمز المسيح كله رموز لا تستطيع أن تفهم مثلا كلمة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا جئت لألقي نارا ماذا أريد لو اضطرمت في لقى 12 إلا لو فهمت المعنى الرمزي للنار والمعنى الرمزي للسيف من ليس معه سيف فليبع ثوبه وليشتري سيفا دي ليها معنى رمزي ما ناخدش بالمعنى الحرفي ابدا ولذلك الكتاب يقول الحرف يقتل ولكن الروح يحيي لو اخذت الكتاب بمعناها الحرفي ربما تضل بمعناها الروحي او الرمزي ممكن توصل لنتائج